قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين ثم الحمد لله عجيب أمر هذا الإنسان يعيش في النعم السنين المتطاولة تترادف عليه يغرق في نعم الله وهو غافل ثم إذا تكدر شيء من النعم على ضجيجه وأسمع كل الناس صراخه سبحان الله إننا نحتاج أن نحدد ما هو البلاء وما هو الابتلاء وأن نحدد هل أنت مبتلى وهل أنت صابر فعلا ومتعامل مع البلاء كما ينبغي أم أنك تأخذ الأمر على التهريج المعتاد من بني آدم مسألة جد خطيرة إن كثيرا من الناس هو في عافية ليس ثمة شيء إنما الذي أصابه شيء طبيعي هي الدنيا كذلك ولكن يملأ الدنيا ضجيجا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل شيء عجيب جدا أنك تجده إذا مسه مسه وتأمل في الآية لفظ إيه يا دوبك لمسه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا هذا البلاء الذي يمس الإنسان في الدنيا لا يساوي شيئا مطلقا مطلقا إلى جنب البلاء في الدين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا إذا وقع الابتلاء في الدين أن تبتلى بتعسير طاعة أو أن تبتلى بتيسير معصية أو أن تبتلى بالحبس عن أداء شكر أو المنع من متابعة عمل صالح وإكماله هذا هو البلاء البلاء الحقيقي أريد أن أعود إلى فهم البلاء يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا كتاب إغاثة اللفان من مصائد الشيطان يقول الشيخ قال لي غير واحد إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي وإذا رجعت إلى المعصية وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعم ده ابن القيم اللي بيقول أقول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ قال لي غير واحد هذا كتاب إغاثة اللفان من مصائد الشيطان الجزء الثاني صفحة 174 أنا حريص اليومين دول إن أنا أقول الأماكن والمواضع عشان لو مت تبقى عارف تجيب الحاجات دي منين ربنا يرزقنا لكم حسن الخاتمة وعايزك تذاكر الكلام ده الليلة دي لما تسمعه دلوقتي وتتأثر بيه وترجع تقراه وتفهمه بتركيز أكتر لعل الله ينفعك نسأل الله ينفعنا بما علمنا يقول الشيخ قال لي غير واحد في ناس كتير قالت للشيخ ابن القيم إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي وإذا رجعت إلى المعصية وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون ونحو هذا كتير من الناس كده يبقى عايش حياته بالطول والعرض وساعة ما يلتزم تبدأ المصائب وتبدأ المشاكل وتبدأ البلايا هو بيقول كده ابن القيم يقول بقى خذ الرد يقول ابن القيم فقلت لبعضهم هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك هل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة أم أنك كاذب فترجع على عقبيك قال وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين خلي بالك بقى أصل مسألة إنك أنت قلت لك كتير قوي وسمعتها من الدنيا كلها واعتقادك أنت أنت بتعتقد إنك أنت لما التزمت بتبتلى امتحان مش هصبر ولا لأ هثبت ولا لأ هبقى صادق ولا لأ معلش أنا هشيل الحتة دي كده أركنها على جنب وخد اللي جاي اللي جاي مهم قوي جملتين مهمين جدا عايز أخلصهم حتى في خمس دقايق وإيه ونبات نتقلب نفكر فيهم خلي بالك من النقطتين دول ها النقطة الأولانية ابن القيم يقول إيه إن الكلام اللي هو أنني إذا التزمت وأطعت وتركت المعصية ابتليت ها ابن القيم بيقول إن الكلام ده كلامك ده شكوتك دي مبنية على مقدمتين مبنية على مقدمتين الأولى حسن ظن العبد بنفسه واضح بيقول التزمت بيقول تركت المعصية بيقول أنا خلاص يوم ما بقيت كويس بدأت أبتلى مين اللي قال إن أنت بقيت كويس مين اللي قال ان انت تركت المعصيه مين اللي قال ان انت التزمت مين اللي قال ان انت تبت كذاب كل ده موجود فيك وما زلت ده انت كنت بتمتحن ربنا مش ربنا اللي بيمتحن وصلت هي دي حط ايدك بقى على الجرح عشان نفهم الموضوع تاني يقول ابن القيم وهذه الاقوال وظنون الكاذبه ايه الاقوال وظنون الكاذبه ايوه انا عايزك ايوه انا بحب كده انك انت تقلق كده وتتقلب وتتعدل اه وتطرطق ودانك عشان نفهم نسمع ما تقعدش كده متنح صح صلى على الرسول هذه الأقوال والظنون الكاذبة إيه الأقوال والظنون الكاذبة إنك بتقول إذا تبت ابتلى مبنية على مقدمتين هو قال الكلام ده بناء على إيه حاجتين إيه هما واحد حسن ظن العبد بنفسه ودينه واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه واعتقاده في عدوه وخصمه خلاف ذلك أنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور اعتقاده أنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه من غيره ما هو شايف الناس العصاة بيرتعوا مش كده فهو بيفكر بقى أنا صح والناس دي غلط فربنا بتاعي أنا مش بتاعهم بيديهم ما يدينيش ليه هو ده الغلط الأولاني الفهم الغلط الايه الغلط الأولاني اثنين المقدمة الثانية اعتقاده أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين ولا ينصره شكوا في أن ربنا مع المؤمنين هي دي يقول ابن القيم النقطتين دول المقدمتين دول المقدمة الأولى إيه حسن ظنه بنفسه الثانية سوء ظنه بربه اعتقاده أن هو صح واعتقاده أن ربنا مش دايما بينصر المظلوم مش دايما مع المؤمنين بيد الكفار والمشركين يقول ابن القيم فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين مصيبة فإنه من المعلوم كلام الشيخ أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا ما لا بد له منه من جلب نفع ودفع ضر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح فإن اعتقد خلي بالك أن الدين الحق واتباع الهدى إن اعتقد العبد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة يوجب عليه أن يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء ويفوت حظوظه ومنافعه العاجلة ويلزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه فهذا هو البلاء والشر المستطير ما هو لما يحسن الظن بنفسه ويقول أنا على الحق الكامل يبقى كل الناس دي على باطل لازم أعديهم وأضربهم بالجزم فيتحمل من البلاء إيه؟ ما لا يطيق فيؤذى من جهته ويقول لا ما هو لازم كده أهل الدين إيه؟ يؤذوا ويبتلوا لا الكلام ده مش هو الصح يقول الشيخ عليه رحمة الله وأصل هاتين المقدمتين ناشئ من جهلين كبيرين جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها وبه ابتهاجها والتزازها فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم خلي بالك هي دي القضية اللي أنا عايز أأصلها برضه في معرفة إيه هو الابتلاء فهمت النقطتين الأولين حسن ظنه بنفسه وسوء ظنه بربه النقطة الثالثة هنا بقى مفهوم النعيم عندك إيه آه يعني مفهوم السعادة والراحة إيه مفهوم إنك أنت تبقى عايش في عافية تبقى إيه يعني هي إيه العافية عندك هو ده القضية إمتى أسمي اللي وقع عليا ده إن أنا في بلاء إن أنا في ابتلاء قلت لكم أظن في المرة اللي فاتت لما كنا هنا إن واحد يقول لك أنا خسرت 10000 جنيه هو ما خسرش هو كان مقدر إنه يكسب 50 فكسب 40 فبيقول إيه هو ما خسرش 10 ده هو كسبان 40 كده أحيانا بعض الناس بيحسبها في دنياه في التعامل مع ربنا بيحسبها كده ان المفروض ربنا يديني كذا فلو ما جاش كذا يقول ايه انا مبتلى هو مش مبتلى هو غرقان في نعم ربنا بس ما جاش زي ما هو ايه حاسبها ومحدش يفرض على ربنا صح العلماء انتوا معايا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء اما بيردوا وصول اجر الطاعات الى الميت يقولوا ايه ان اجر الطاعات ما يوصلش للميت العلماء يقولوا ايه انما اجر الطاعه هبه محضه من الله ولا يجوز تمليك الهبه الا بعد تملكها وانت لم تتملك الاجر قط انتوا معايا لما حد يجي يسال النهارده يقول ايه قرايه القران توصل للميت يقول له ما توصلش لحد باب الاوضه دي ليه يا عم يقول ما اصل انت اصلا لسه ايه لسه ما خدتش عشان عشان تدي ده اللي عندك وعد انك لما تيجي يوم القيامه هتديك انت بتديله بقى من غير من غير ما تقبض بتديله ايه بتديله الوعد الشاهد نفس الشيء هنا انك انت النهارده بتطالب ربنا ان انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا وعايش على وهم انه هيديك ومنتظر فلو اداك اقل من اللي انت طالبه يبقى انا مبتلى هو ده الغلط عايزين نفهم حقيقه النعيم نفهم ايه حقيقة النعيم إيه هو النعيم المطلوب في هذه الدنيا يقول ابن القيم عليه رحمة الله ومعلوم أن كمال العبد بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه أنا طالب نعيم فالمفروض بطلب حاجة إيه حاجة أنا عارفها إزاي يقول والعمل الذي يوصل إلى هذا النعيم ثلاثة وأن يكون له إرادة جازمة لذلك العمل أربعة ومحبة صادقة لذلك النعيم عايزين بقى نضبط المسألة في قضية البلاء نسيت أقول في الأول خالص إن الكلام ده مكمل ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليه ليصطفي ويهذب ده الأصل من أصول الوصول الأصل رقم 28 من أصول الوصول إلى الله تعالى ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب فالكلام متصل بيهو ان ممكن يكون الابتلاء ده نعيم اذا عرفنا ها ايه هو النعيم ايه هو النعيم اذا عرفنا ايه هو النعيم مش الشيخ الاسلام تيميه قال لما دخلوه السجن قال والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعه ذهبا ما جازيتهم على على ما قدموا لي من خير مش حافظين قال كده لو اديتهم مال والقلعه دي ذهب ما جازهمش على الخير اللي قدموه لي فنعيم نعيم هو بيقول اللي هو في السجن ده نعيم وايه وقرة عين بعض الناس يعتبره ابتلاء ابتلاء يبقى عايزين نحدد ايه هو النعيم وبعدين نوصل له ازاي وبعدين احنا نقدر نجيبه عندنا ارادة وبعدين احنا بنحب النعيم ده ولا عايزينه خلاص دول اربع حاجات صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس ومعلوم أن كمال العبد أن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل ومحبة صادقة لذلك النعيم وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل والإرادة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة علمه بالنعيم واحد اثنين محبته له ثلاثة علمه بالطريق الموصلة إليه أربعة عمله وإرادته لهذا خمسة صبره على هذا العمل يبقى مطلوب خمس حاجات انك تعرف ايه هو النعيم نمرة اثنين تحبه ثلاثة تعمل عشان تجيبه أربعة الصبر على ديك نسينا واحدة اللي هي علمه بالطريق الموصل إليه انتبه يقول ابن القيم عليه رحمة الله واعلم أن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها إما كسلا وتهاونا وإما لنوع تأويل باطل يقول فإن النعيم على الحقيقة هو محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه هو ده النعيم يبقى قولا واحدا خلي بالك النعيم مش الصحة ماشي النعيم مش الفلوس النعيم مش الشهوات والمتعة مش ده النعيم قال الله إن الأبرار لفي نعيم ابن القيم يقول وإياك أن تظن أن الأبرار في نعيم في الجنة لا وإنما في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي القبر ثم في الجنة فهم في الدنيا في نعيم إن الأبرار لفي نعيم ايه نعيم الابرار حب الله اسمعهم تاني على بعضهم محبة الله والأنس به لو إنسان حس إنه قاعد مع ربنا أنا جليس من ذكرني لو حس لو حس دي لو حسها يبقى ناقصه إيه وهو مريض وفقير و و و إلى آخره وحس دي الأنس بالله ما يبقاش في نعيم هو ده النعيم يبقى لازم نعرف ايه النعيم مش الفلوس مش الصحة إذا عرفنا واعتقدنا اعتقاد جازم إن النعيم هو إيه؟ محبة الله إن ربنا يحبك والأنس بيه وإنك يؤنس وحشتك وإنك أنت مشتاق للقائه وإنك أنت راضي بيه هو ده النعيم ونزل البلاء على الفلوس واعتقدت المقدمة الأولانية المقدمتين الأولانيين صححناهم بقى إن أنت مش صح 100% يبقى دي عقوبة وإن ربنا ما بيأذيش ها المؤمنين وإنما بيحبهم يبقى فين البلاء وصلت ولا لسه ألستم تعتقدون معي أن الله كريم كريم وتعتقدون معي أنه رحيم غني والله في صلاة الفريضة كنت بصلي بالآية اللي في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان نفسي أفضل أكررها لحد الصبح بس صلاة فريضة ما ينفعش فيها تكرار ومش دايما أنت تحس بالكلام هو ده البلاء ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ربنا هيستفيد ايه من عذابك يعني من تعذيبك ما يفعل الله بعذابكم الايه بتقول كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده ربنا جل جلاله بيقول كده بيقول لنا كده ما يفعل الله بعذابكم انتوا فاكرين ان انا عايز اعذبكم طب اعمل بعذابكم ايه كتب الله كتابا فهو عنده فوق العرش قبل ان يخلق السماوات والارض في روايه قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي وان عفوي سبق مؤاخذتي يحب ان يغفر صح انتوا تشهدوا معايا بكده ولا لا يا مسلمين آه، بيحب يغفر ما بيحبش يعذب هي دي عقيدتكم غير عقيدة اللي خلق ابن عشان يموته عشان يكفر خطايا هو ربنا لما يريد يغفر محتاج يقتل حد عشان يغفر سبحانه قل لا إله إلا الله سبحان الله العظيم ما يفعل الله بعذابكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال المفسرون عليهم رحمة الله أن معناها إن الله يحب أن يغفر فهل تحبون أن يغفر لكم في أجمل وأرق من الكلام ده ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سبحان الله العظيم يبقى إذا ضبطت المقدمة الأولى أن يسوء ظنك بنفسك فلست قائما بالدين ليك معاصي وذنوب ما تبتش لم تلتزم مضيع كتير من حدود الله مضيع كتير من حقوق الله يبقى إذا نزل بك شيء يبقى لم تظلم دي إيه؟ عقوبة قال سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب شوف شوف المقدمة وربك الغفور ذو الرحمة والعلماء يقولوا ذو وقال تفيد الملكية امتلاك الامتلاء ذو الرحمة يعني كل أفعاله رحمة وربك الغفور ذو الرحمة قدمها بين يدي إيه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وقال ربنا سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سبحان الله العظيم كريم يبقى نعدل ظنك الباطل بحسن ظنك في الله أنه لا يحب أن يعذب وهو غني عن أن يعذب والأحب إليه أن يرحم ويعفو ويغفر وأن وعوده حق بنصرة المؤمن وإعطائه ما يحب يقينا ظبط دي وظبط التانية أنك فيك باطل كثير وعصيان طويل وغفلة لا متناهية ثم ضم إليها الثالثة ما هو النعيم ما هو النعيم الذي تريده تعرف انت في نعيم بقى ولا ابتلاء احد الاخوه اخ طيب كويس انه ما جاش النهارده بيقول لي انا عمري ما شفت السعاده مش عارف اقول له ايه انت في سعاده فقال لي انا عمري ما شفت السعاده عمري في حياتي فقلت له سبحان الله العظيم والله انا لما بشوفك قاعد قدامي عامل كده اهو وبتقول الاذكار بعد الصلاه بحس ان دي قمه السعاده ان الانسان يقعد كده في سكينه يذكر الله طب في سعاده ايه اكتر من كده انك تاكل لك سندوتشين آه، هوت دوج هي دي السعاده اللهم عافنا ولا تبتلينا يقول ابن القيم عليه رحمه الله وهي محبه الله هي ايه يا عم محمد هي ايه هي ايه اللي محبه الله النعيم النعيم النعيم محبه الله سبحانه والانس به والشوق الى لقائه والرضا به وعنه وهذا اصل الدين واصل اعماله وارادته كما ان معرفه الله والعلم باسمائه وصفاته وافعاله اجل علوم الدين كلها فمعرفته اجل المعارف واراده وجهه اجل المقاصد وعبادته اشرف الاعمال والثناء عليه ومدحه وتمجيده اشرف الاقوال واحفظها فهذه اساس المله دي اساس مله النبي اساس مله الاسلام نقولهم تاني معرفته سبحانه وتعالى انك تعرف ربنا لسه بقول له والله لو تعرفه تحب قال لي انا عارفه كويس قلت له مش باين مش باين اصل انت لو تعرفه كويس ما كانش بقى ده شكلك ما كانش بقى ده حالك سبحان الله العظيم هو مش لاقي تأشيرة حج وبيقول لك انا اعرف القنصل يبقى يعرفه كذاب هي دي لو انت تعرف ربنا ما يبقاش ده حالك ابدا لا يمكن لو تعرفه كويس هينعمك بالقرب منه والتلذذ بتاعته يا جماعه بيبان عليه اما تبصوا له كده تقول ما شاء الله النعيم ده بيبان على الناس بيبان تبصوا في وشه كده تعرف ان الانسان ده عايش ايه؟ آه عايش في نعيم مش بيبان عليه تعرف في وجوههم نظرة النعيم قال عند ربنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم بيبان عليه تبص له كده ما شاء الله عايش في نعيم والتاني باين عليه تاني فمعرفته معرفة الله عز وجل أجل المعارف اثنين وإرادة وجهه أجل المقاصد ثلاثة وعبادته أشرف الأعمال ونوع عليه ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا اللهم أصبح بي بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر شفت دي وكان يوصيهم أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام ها؟ وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إليه ما كان مشركين وكان يوصيهم يقول اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة هي دي الاعتراف بالنعم إنك غرقان لشوشتك في نعم ربنا إنك في نعيم بس أنت بتحتقره واحنا قلنا ان من اكبر معاصي القلوب احتقار النعم استقلال النعم ازدراء العطايا والهبات التي هي من الله وحده سبحان الله العظيم قلت لكم على صديق كان ليا في الجاهليه مره كنا واقفين في البلكونه هذا المنظر لا يفارق ذهني وبنقول فلان عنده وفلان عمل وفلان سوى فراح مطلع من جيبه باريزه وقال هي دي مش عايزها وراح رامي البريزه من البلكونه 10 ساعة 10 قروش مش موجوده بلايز دلوقتي مش كده؟ الكلام ده كان من 40 سنه ف او اقل قليلا الشاهد ايه؟ انتحر مات منتحرا اللهم اغفر له ان كان قد مات على الاسلام ونبرا اليك منه ان كان قد مات على غير الاسلام الشاهد انه شاف ايه؟ شاف البريزه ما شافش النعيم اللي هو عايش فيه النعيم الباقي فأنا بقول لك عشان ما تبقاش آخرتك وحشة اعرف النعيم اللي انت فيه يا جماعة من أجل النعيم انك عرفت سكة ربنا انك تحب ربنا ملء قلبك بحيث لا تدع محبة الله مجالا لأن تحب غير الله هذه أعظم النعم يقول الشيخ وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين فإن الإنسان ينبغي أن يعظم هذا الأمر ليطلب كماله كتير بنتكلم عن حب ربنا بتحب ربنا يا ابني آه طبعا بتحب ربنا قوي قوي ربنا حبيبي في المواقف عند التمحيص بيبان غير كده في محبوبات أخرى موجودة أنت حريص عليها فإذا عرفت أن حب الله أعظم أمر في الدنيا دي فينبغي أنك تسعى لكماله تسعى لإيه؟ آه أبدأ أدور إزاي أحب ربنا إزاي أكبر حب ربنا إزاي أكتر حب ربنا إزاي أوصل لأقصى ما أستطيع من حب ربنا لازم أدور لازم أبحث لازم أبحث مسألة أعمل إيه؟ أبينها إزاي؟ يا جماعة كتير بننصح في البيوت إن بعض إخواننا ما بيعرفش يظهر مشاعره يظهر عواطفه عمره ما قال لابنه انا بحبك ولا لبنته فضلا عن زوجته او امه او ابوه او اخوه او اخته ما بيقولش كون انه ما بيقولش ده نقص في الحب ممكن يبقى فعلا بيحب بس مش حب كامل لو الحب كامل يعمل ايه لازم يطفح لازم يخرج من بره لازم يتنطق عشان كده قلنا إن من أصول الدين مدح الله والثناء عليه وحمده وتمجيده لازم تقول تقول له أنا بحبك بحبك يا رب أنت اديتني كذا بحبك قول لربنا أنا قلت لكم قبل كده الراجل المجنون اللي كان بيحب بنت قلب الدنيا جنن الدنيا كلام عليها عشان بيحب واحدة واحدة واحدة مش عايز أقول إيه بتعمل إيه وتسوي إيه وفيها إيه مفيش حاجة تتحب مفيش واحدة اللي يحب ربنا بقى يقول إيه يقول إيه سبحان الله كل كلام الغنى وال... والمزيكا وبتاع ده، كل ده كلام عن إيه عشان بيحب واحدة طب اللي بيحب ربنا بقى عشان كده تلاقي للسلف والكلام ده اتدفن يا جماعة للأسف اتدفن يا ريتنا لقيناه كان لكل واحد منهم مناجاة أنا عمال أجمع في الوقت الحالي مناجاة السلف ديك كلامهم لربنا كلام ما نفهموش يا جماعة كلام بيكلم ربنا كلام عالي جدا للأسف شديد إن عصرنا بقينا أعاجم ما بنفهمش عربي فعشان كده بقول لك مش عايز أجيب لك كلام تحفظه ولا سمعك كلام موزون ومسجوع و- ولغة عربية عالية جدا متينة لا بالعامية باللي تقدر عليه زي اقول مع الحفاظ على تعظيم الله وتوقيره الادب تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها دلوقتي وهي مهمة جدا إن إحنا لازم ندور على كمال المحبة ما تبقاش المحبة قاصرة وكما أنه الجملة دي نفسي نحفظها وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وذاته فليس كمحبته محبة شيء وصلت مهمة جدا جدا جدا إن حب ربنا ده حب إيه مختلف عن حبك للأشياء والأشخاص والحاجات غير الحب اللي أنت بتسمع عنه غير الحب اللي أنت بتشوفه غير الحب اللي الناس دي عايشة فيه حب ربنا ده موضوع إيه موضوع مختلف خالص فكما أنه ليس كمثله شيء سبحانه فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة سبحانه وتعالى فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه والله سبحانه كلما ازداد خوفك منه أنست به وفررت إليه شفت الفرق بقى؟ المخلوق يخاف ظلمه وعدوانه والرب إنما يخاف عدله وقسطه شفت الفرق انت بتخاف من المخلوق لا يظلمك لكن تخاف من ربنا لا يعدل معاك انا طالب ايه رحمتك وفضلك مش عدلك وقسطك سبحانه وتعالى وكذلك المحبة فإن محبة المخلوق إن لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم هذا إلى ما في محبة البشر من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك إما أمة غيرك من المحبين وأنت مفكر أنك بتحب لوحدك ده اللي بيحبه إيه آه يعني أنت لما بتحب شخص في كتير بيحبوه ولما تحب واحدة في ايه برضه كتير بيحبوها أبوها وأمها دماغك ما تروحش بعيد أبوها وأمها وولادها وإخواتها و- وقرايبها وجيرانها وأصحابها آه وتسمع منهم لبعضهم كلام حب خطير في مزاحمة لمزاحمة غيرك من المحبين له وإما لكراهته ومعاداته لك وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك وإما لغير ذلك من الآفات أما محبة الرب فشأنها غير هذا الشأن ده موضوع إيه؟ موضوع تاني خالص فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها فهو إلهها ومعبودها وليها ومولاها ربها ومدبرها ورازقها مميتها ومحييها فحبه من الله الله حبه نعيم النفوس وحياة الأرواح سرور النفوس وقوت القلوب نور العقول وقرة العيون حبه عمارة الباطن فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه هذا هو النعيم على الحقيقة النعيم الحقيقي والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم واللذة التي تناله أعلى من كل لذة ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين بيقول إيه وذرة ذرة من لذة محبة الله لا تدانيها كل جبال الدنيا من لذات الدنيا ذرة لو بس قلبك يدوق إيه ذرة من لذة محبة الله ذرة من النعيم ده حتى قال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات أقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وأنا برضه بقول إن في حاجات بنعديها على أساس إنكم فاهمين وفي الآخر تطلعوا مش فاهمين معنى كلام الراجل ده بيقول إن هم أهل الجنة هيبقوا مبسوطين زي كده يعني لما ندخل الجنة هيبقى الواحد فرحان كده لا مش ممكن ما أظنش ما فيش زي كده زي كده يقول لو أهل الجنة في المعيشة دي لا والله تبقى معيشة حلوة سبحان الله العظيم وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز بلاش يرقص يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له وقال آخر مساكين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف يقول وأن تذوق طعم هذه المحبة وتجد لذتها بحسب قوة الحب وضعفه بحسب القرب من المحبوب والبعد عنه بحسب الأنس به أو الغفلة عنه نحسها ازاي دي على حسب ايه القرب على حسب الأنس قال وكلما كانت المحبة أكمل والقرب منه أوفر والأنس به أتم كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه هي دي أحيانا والله يبقى الواحد قاعد في الكعبة كده يا رب ما تحرمناش وتسمع آية أو تبص للكعبة كده وبعدين تبص للي جنبك كده بس مفيش حاجة تتقال هو حاسس وانت حاسس لو بيحس يعني اه هو فاهم وانت فاهم بس كده حاجة لا يمكن تتقال لا يمكن عشان توصفها ال 28 حرف بتوع اللغة العربية ما يعبروش محتاج لغة تانية في الجنة يقول فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه زي اللي نفسه يتجوز واحدة شكلها كذا وكذا وكذا هو عارفها يعني ساعة ما اتجوزها يفطر تشوفه إليها ويشتاق إلى غيرها وهي دي الدنيا ابن القيم يقول لك كده وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن دي خبرة سنين خبرة عمر اللي العلماء بيكتبوه ده دي عصارة دم عصارة دمهم طول عمرهم بيقول لك عليه مش كلام على الورق ابن القيم يقول ايه ولو حصل للعبد جميع ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها بل لا تزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه فإن العبد خلق وفيه فقر ذاتي إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه خلق في العبد خلق في العبد خلق في قلب العبد فقر ذاتي إلى الله وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت أخرجت منه تألهه لما سواه وعبوديته لغيره كل ما محبة ربنا تستمكن من القلب تعمل إيه؟ تطلع غير ربنا فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه مش قلت لكم يبان عليه هي دي ساعة ما يخرج كل اللي في قلبه يفضل بس حب ربنا في قلبه يبان عليه يبان عليه وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله ولكن تتفاوت زيادة ونقصا فكلما انشغل القلب بالطمأنينة بذكره والتنعم بمعرفته واللذة والسرور بعبادته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه أحس بالحب بالإحساس أما إذا اشتغل قلبه بغيره وانصرف إلى سواه فإنه يضرب على قلبه الطابع وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون يقول الشيخ ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد كل ما سواه إنما يحب ويراد ويطلب تبعا لله فمتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب وهذا هو الشقاء الذي ينافي النعيم يبقى عرفنا بقى دلوقتي فين النعيم وفين العذاب فين النعيم وفين الشقاء يبقى النعيم مش الشغلة الحلوة والفلوس الكتيرة والصحة تمام لا النعيم انك تحب ربنا وانه يحبك انك ترضى عنه وايه ويرضى عنك انك تستمتع وتستلذ بطاعته ويقبل منك هو ده النعيم وبعدين بس لو الانسان مريض وبيتقطع حتت وحاسس بحب ربنا وحاسس بقرب ربنا غايه الرضا غايه الرضا بس خلاص يبقى البلاء بقى زي ما قلنا قبل كده في كتاب طريق الهجرتين ان العبد لما يبيع نفسه لله ويرضى بانه هيقبض الثمن بالاجل هناك في الاخره إذا أصابت ماله آفة فإنه يقول أن صاحب المال ها أصاب مال نفسه هو الفلوس بتاعتي الفلوس بتاع ربنا وهو ابتلاها خدها خلاص وإذا أصاب الجسد آفة قال أن صاحب الجسد ها أصاب ملكه إنا ها لله إنا إيه بتوعه فربنا أصاب ملكه مش الجسد ده ملك ربنا فربنا أصاب ملكه أنا أزعل ليه خد فلوس نفسه وأصاب ملكه في جسمي فما للحزن والكدر فما للألم والهم طالما أنني أحبه هو ده طالما أنني مؤتنس به لا بالمال مؤتنس به لا بالصحة لا بالعيال لا بالمحبوبين من البشر الأنس به هو يبقى الموضوع منتهي قال ابن القيم عليه رحمة الله وهذا المطلب هو أعظم المطالب اللي هو إيه؟ آه حب ربنا ولو سعى في هذا المطلب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوب دلوقتي أنا عايز أحب ربنا وعايز ربنا يحبني عايز أدوق اللذة دي عايز أعيش المتعة دي عايز أفهم القصة دي الاستعانة بالله مش بالأسباب اللي أنا قلتها دي أسباب يؤخذ بها في الطريق لكن الأصل في المسألة إن هو يشاء سبحانه وتعالى عشان كده ايه الحسن يقول ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب هي دي إنه يقدر ويرضى لم يحصل له مطلوبه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هو ده الموضوع من الآخر مين يقدر النهاردة لو فهم الموضوع يرفع راسه كده يقول أنا ببلاء ادعي لي ربنا يعافيني فين البلاء بقى أهل البلاء أهل المعاصي أهل البلاء على الحقيقة هم أهل الغفلة أهل البلاء في الواقع هم المطرودون من طريق الله اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أعطنا ولا تحرمنا زدنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك ولا تنقصنا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك منيبين مخبتين لك محبين مخلصين اللهم عافنا من البلاء اللهم عافنا من البلاء اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن اللهم إنا لجأنا إلى بابك فلا تطردنا عن بابك اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا برحمتك ارحمنا فأنت أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته